بهما ستبلغ أعظم الأجر إله العرش وصانا بإحسان وباليسر فقل يا رب رحماك بمن رباني في الصغر
إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين إخوتي وحبتي في الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بحضراتكم مع برنامجكم أباء وأبناء ما زلنا مع أهداف الزواج في الإسلام وقلنا الهدف الأول وجود البيت المؤمن وقلنا البيت المؤمن يعتمد اعتمادا كليا على أمرين الأمر الأول الزوج الصالح والأمر الثاني الزوجة الصالحة ده أهم أركان البيت يعني بيت المسلم بيت المؤمن ده أهم هدف من أهداف الزواج وتحدثت مع حضراتكم عن صفات الزوج الصالح بالتفصيل وأنا بدأت مع حضراتكم من الحلقة السابقة الحديث عن أهم صفات الزوجة الصالحة وقلنا الشرط الأول بالأدلة من القرآن والسنة الإيمان بالله النهاردة هنشرح يعني إيه الإيمان بالله عز وجل النهاردة نعرف الإيمان وأركان الإيمان عنوان الحلقة هذه الليلة الإيمان وأركانه الإيمان أيها الإخوة والأخوات عمل قلبي تصديق بالقلب الإيمان ده مش لسان مش كلام باللسان لا ده هو اعتقاد قلبي والقلب هو الأساس في جسد ابن آدم أيها الإخوة والأخوات هو الأساس الاعتقاد ولذلك النية محلها القلب واحد بيخش في الصلاة يقول لي نويت أصلي الظهر أربع ركعات حاضر الله أكبر لا لا اللسان بيقول له مش كده لا ده النية محلها القلب يعني ايه محلها القلب انت لما سمعت أذان الظهر خرجت من بيتك ليه وتوضيت ليه عشان أصلي الظهر هي دي نيتك فانت تخش بقى بس تبدا الصلاه بايه بتكبيره الاحرام لانها ركن اساسي من اركان الصلاه الله اكبر مش لازم تقول الموشح الطويل لان ده عمل قلبي ومحل نظر الله القلب الله لا ينظر الى اجسادنا وانما ينظر الى ما في القلب من نيات لذلك الني... ال... ال... ال... الايمان آه يعني محله القلب ولذلك معنى الايمان لغه التصديق طب تصدق بايه التصديق بالقلب ولذلك كلما زاد الإيمان في القلب زادت الطمأنينة والسكينة والسعادة والهدوء الله أكبر والله الهدوء التام سبحان الله وإن الإنسان يعني يعيش في نعمة ما بعدها نعمة لذلكم الإيمان محله القلب إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى ما في قلوبكم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب القلب يا أخوانا هو الأساس الأساس في جسد الإنسان القلب القلب مناط العمل محل النية بمعنى صح إذا من هنا نعرف الإيمان ونقول الإيمان لغة التصديق الإيه؟ التصديق ولذلك اسأل أي أخت كده فاضلة وأي أخ فاضل يقول له أنت مؤمن؟ آه طب إيه هو الإيمان؟ يقول لك الإيمان آه يا عم الإيمان ده عملية سهلة إيه هو الإيمان يعني؟ ما أنا مش فاهم برضو يعني عملية سهلة يعني أنا مش فاهم برضو يقول لك الإيمان ده هو آه أنك تعرف أن ربنا ده موجود أستغفر الله العظيم يا رب يعني حتى الإجابة خطأ للأسف الشديد الله هو الواجد هو الذي أوجد كل شيء سبحانه وتعالى لذلك أيها الإخوة التصديق أنك تصدق تصدق بإيه آه أن الله واحد صح كده طيب مين اللي خلق الكون الله طب مين رب الكون ورب الإنسان ورب النبات والحيوان اللي هو الله سبحانه وتعالى يبقى أنا أصدق أن الله واحد ملوش ابن ملوش زوجة مش متعدد خلي بالكم ملوش أب ملوش أم ما جاش من أب ولا جه من أم خلي بالكم فعشان كده أنا أؤمن إيمان جازم لا شك فيه مصدق أن الله واحد وإلهكم إله واحد كل هو الله أحد وأؤمن هنا الإيمان بالألوهية في إيمان حاجة اسمها بالربوبية يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى ما دام أنا بؤمن إيمان جازم ومصدق لا رب لي إلا الله يبقى عبادتي كلها تتوجه إلى الله دي العبادة الحاجة التانية أنا أؤمن بالأسماء وصدق بالأسماء والصفات كما جاءت في القرآن والسنة الصحيحة بدون تبديل أو تحريف أو إدخال شيء من عندي فيها يبقى أنا كده طب كويس وإيه تاني وأصدق أن محمد من عند الله عز وجل رسول من عند الله ومصدق أن القرآن نزل من السماء من عند الله عز وجل وأن هذا القرآن غير مخلوق كلام الله القديم سبحانه وتعالى أؤمن إيماء أصدق تصديقا جازما أن الرسول من عند الله لأن في غيرنا مش مصدق أن سيدنا محمد رسول لك احنا مش مؤمنين به هو مصلح آه لكن هو رسول من عند الله لا لا لا احنا مش مؤمنين بكده ليه يا اخوانا يا عم ده ده بيتجوز كتير وكلامهم كذب كلامهم كذب النبي صلى الله عليه وسلم ده جه قنن الزواج ده كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الواحد تحت ايديه حوالي 30 و40 واحده فعشان كده الإسلام شوف تشريع وعظمة التشريع لو جاء قال لهم خدوا كل واحد واحدة بس هتبقى كارثة ومصيبة ما حدش هيخش في الإسلام لذلك جه الإسلام بالتدريج يا إخوانا بالتدريج مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يا سلام على الإسلام وحلاوة الإسلام مش كده وبس ده احنا بنرد من التوراة التوراة أوردت أن سيدنا سليمان ده مر على مئة امرأة التوراة أوردت أن سيدنا سليمان تزوج بأكثر من 300 في بعض في في بعض الأناجيل على فكرة العهد الجديد إن أكثر من 300 الله يعني حلال لسليمان حرام لمحمد سيدنا محمد ما اتجوزش 300 ولا اتجوز 100 لكن اشمعنى انتوا بتشتموا سيدنا محمد بتقولوا عليه ان هو بتاع ستات ومتجوز ستات كتيره طب ما انتوا عندكم اهو سليمان عليه السلام طب ورد التعدد اصلا في التوراه سيدنا ابراهيم اتجوز كام واحده في التوراه أكتر من واحدة طيب سيدنا يوسف عليه السلام ورد أنه اتجوز أكتر من واحدة في التوراة ورد أن سيدنا موسى عليه السلام كذلك ورد أن سيدنا سليمان وداود عليه السلام يعني التعدد ده كان عند الأنبياء يعني حلال للأنبياء من بني إسرائيل حرام على محمد فمش نافعة دي دي مش نافعة لا ما احنا بنرد بكده مش نافعة طب هاتوا حاجة غيرها يقول لك الإسلام بتاعكم ده انتشر بحد السيف عشان كده احنا مش مؤمنين بمحمد ان رسول لأن هو حارب الناس عشان يدخلهم في الإسلام أقول لهم طبعا كلامكم ده خطأ طب الناس اللي في شرق آسيا دول دخلوا الإسلام إزاي أهو كان سيدنا محمد مات والصحابة ما كانوش موجودين طب دخلوا إزاي بتوع شرق آسيا طب الناس الآن اللي في أمريكا عدد كبير جدا بيخش في الإسلام ده فرنسا عدد مهول جدا بيخش في الإسلام في إيطاليا إيطاليا يا أخوانا مكان البابا الفاتيكان أعداد كبيرة تدخل في الإسلام طب انتوا يا أخوانا برضو قولوا لي كده يقول لك بس النبي بتاعكم لا مش حد السيف بلاش حد السيف ديت ما هو انتوا هتقولوا حد السيف طب اللي عملتوه في العراق أكتر من 4 مليون أرملة وموتوا 2 مليون وغير مشردين في أنحاء العالم هو ده بتسموه ايه مش كان الراجل بتاعكم جورج بوش ده بيقول انا رايح عشان المسيح يرضى عني انتوا مش كان جورج بوش في المذكرات الموجودة بتاعت رامسفيلد بيقول بمجرد ما هيدمر العراق المسيح الدجال هيظهر المسيح ينزل الله مش ده اعتقاد جورج بوش عشان كده اباد الناس اباد الاطفال واباد النساء ولوط في الرجال في المعتقلات والسجون وحولوا العراق الى مكان مدمر باسم التوراة وباسم الإنجيل قال لا يعني حلال لجورج بوش حرام لو لكن سيدنا محمد لو جمعته كل الغزوات بتاعت النبي هتلاقي عدد بسيط جدا اللي مات في الغزوات يا اخوانا انا اتحداكم والله هاتوا شوفوا نسبة بين ما فعلته الامريكان من يوم ما ظهرت امريكا على وجه الارض الى يومنا هذا كم مليون امتته امريكا وكم فرد مات في المعارك بين الرسول وبين الكافرين والمشركين مش هتلاقوا لا نسبة ولا تناسب أمال الناس دي بتعمل معانا كده بتضحك علينا عشان تشوه إن لم تدخلك في النصرانية شوهت الإسلام وللأسف الشديد هناك من يحاول بشتى الطرق إفساد العقيدة على المسلمين عشان كده أنا بخاطب المرأة اليوم وأخاطب الرجل أيضا وخاطبكم جميعا اتقوا الله في الإسلام يقول لك لا طب هقول لكم حاجة هم بقى بيقولوا بقى ده بالنبي بتاعكم ده مش مؤمنين بيه عشان ما عندوش معجزات معجزات ده, ده معجزات سيدنا محمد أعظم من معجزات الأنبياء بنرد بحاجة بسيطة أين معجزة عيسى عليه السلام انتهت بموت عيسى أين معجزة موسى العصا ماتت بموت سيدنا مين سيدنا موسى عليه السلام النار اللي انطفت عادي سيدنا إبراهيم عليه السلام فين هي دلوقتي انتهت لكن معجزات سي... سي... معجزة سيدنا صالح انتهت كل نبي معجزته ماتت بموته انتهت لكن معجزة سيدنا محمد خالدة إلى يوم القيامة القرآن أنا هسأل سؤال التوراة حرفت ولا لم تحرف باعتراف الحاخامات التوراة مزيفة باعترافهم هم باعتراف النصارى بعض النصارى إن, الق... إن التوراة الإنجيل مزيف ومبدل ومغير وهو كم إنجيل برنابة إنجيل متى وحنا وبولس ومتى وأناجيل تانية من نسخة الملك جينس ونسخ تانية متعددة وقعدوا العلماء من, من من علماء من عدة أماكن في أنحال عشان ينقحوا الإنجيل ينقحوه يعني طلعوا الكلام اللي مش موجود ويسيبوا كلام الرب بمعنى صح التنقيح يا اخوانا ولذلكم الله يقول عن القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لو ما كانش القرآن ده من عند ربنا هتعرفوا انه مختلف النسخة دي غير النسخة دي النسخة دي غير النسخة ديت لكن الحمد لله هتبصوا يا اخوانا بفضل الله قالنا نسخة بولس غير بتاعة متى ومتى غير يوحنا النصوص مختلفة حتى في موت المسيح حتى في صلب المسيح مختلف حتى في ولادة المسيح مختلفة إذا يا أخوانا ما دام في اختلافات يبقى مش من عند الله سبحانه وتعالى عشان كده اسمه التصديق الإيمان ده تصديق خلاص صدقت بربوبية الله وبالوهية الله وبأسماء وصفات الله صدقت إن محمد ده رسول من عند الله عز وجل صدقت يا أختي إن هو من عند الله عز وجل صدقت أن كل كتاب أنزله الله على الأنبياء حق احنا نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم و و و وجميع الكتب التي أنزلت على رسل احنا ما نعرفش يا أخواننا الكتب التي قبل ذلك في كتب على كل رسول كان بينزل كان له كتاب خلي بالكم له كتاب عشان كده احنا بنؤمن بجميع الكتب التي أنزلت على جميع الرسل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن إيه بالله طيب وملائكته وكتبه الكتب ده شرط أساسي عشان ربنا يتقبل منك الصلاة والعمل إنك تؤمن بالكتب يبقى ده الإيمان بالله بالرسل بالكتب بالكتب بالكتب وإيه تاني وبحاجة ولذلك في صح مسلم لما جاء سيدنا جبريل عليه السلام إلى رسوله قال ما الإيمان قال أن تؤمن بالله طب كويس وملائكته طب كويس الملائكة أجساد نورانية اوعى تشكلها في عقليتك ده أجساد نورانية مش زي البشر ولا زي الحيوانات ولا زي أي منع نور خلقها الله من النور أؤمن ولا كيف اوعى تشبه الشيطان بيتشكل في عرسة في فار في أسد في نمر في شجرة في أي حاجة لكن الملائكة دايما بتشكل في الصورة الحلوة ولذلك لما كان بيظهر على سيدنا محمد كان بيجي في شكل سيدنا دحية الكليبي رضي الله عنه وأرضاه صورة جميلة كان شكله جميل هذا الصحابي الجليل يعني طيب أمن أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وإيه تاني بقى ها والرسل بعد رسل إيه واليوم الآخر مشكلتنا يا أخوانا عدم الإيمان بالله واليوم الآخر إلا من رحم ربي مشكلة الأمة الإسلامية لو كل واحد فينا مصدق ما هو الإيمان لغة التصديق لو أنا وإنت والأمة كلها مصدقة ان في يوم اخر محدش هيفتري الكذب على الشيخ سالم محدش هيفتري الكذب على الشيخ فلاني محدش هيفتري الكذب على كذا محدش هياكل ر... هياخد رشاوي محدش هيسرق محدش هينهب محدش هيظلم مفيش ظلم مفيش ظلم والله لن تجد ظلم لا جارة تستطيل على جار ولا زوجة تظلم زوجها ولا زوج يظلم الزوجة ولا ابن يظلم والديه ولا الوالدين يظلموا الولد هتلاقي عدل قمة العدل والله ولذلك عدم الإيمان باليوم الآخر كارثة ومصيبة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن مؤمن إن في له آخرة يتحاسب على كده فعشان كده أهم ركن من أركان الإيمان يا أخوانا بعد التوحيد الإيمان باليوم الآخر والله هو ده اللي بيصنع جواك الإنسان الذي يحبه الله المؤمن الصادق مع الله عز وجل الإيمان بالله ولذلك الله يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه أيضا عن هذا الإنسان أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا أنت ما كنتش حاجة طب بعد كده إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا إنسان بتحرك وشباب وقوة ولقد خلقنا الإنسان من سلالات من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكان ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين بعدها يقول لك إيه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ده أنت ميت ميت طب أنا هموت ليه ثم إنكم يوم القيامة تبعثون الله أكبر سورة الأنعام كتب ربكم على نفسه الرحمة ليه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ما فيهوش شك ما فيهوش شك ما فيهوش شك ما فيش شك فيه مشكلة الأمة حاليا الشك ما هو لو في إيمان باليوم الآخر ما كناش ظلمنا أهل غزة دول والله ما كناش ظلمناهم والله ما كان في ظلم والله ما كان يبقى في ظلم أبدا يا أخوانا والله ما في ظلم لكن عدم الإيمان باليوم الآخر ده اللي بيخلي الإنسان يظلم ويبطش ويفعل يعني يقول لك ما فيش إله بقى ما فيش إيمان لا بالله ولا بالكتاب ولا بالرسل ولا باليوم الآخر فعشان كده الإنسان بيطغى إن الإنسان لا يطغى لا يطغى يطغى أن رآه استغنى لما اداله منصب وفلوس استغنى عن ربنا عن الإيمان بالله واستغنى عن العقيدة الصحيحة وبدل وحرف وغير وظن إن الدنيا كلها تبقى له ما علمت لكم من إله غيري يا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي يا مجرم يا راجل يا راجل بقى تكفر بالله وتخلي الناس تعبدك من دون الله عشان عندك ملك مصر بس المنصب ده خلاك كده ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى عشان كده يا اخوانا اللي بيضبطنا صح الايمان باليوم الاخر والله ليه كل ما الاخت كده عاوزه تعمل معصيه الله يراني الله شاهدي طب يراكي ويشاهدك طب وبعدين طب ما في يوم اخر ما انا لو عملت الجريمه دي هيحاسبني ربنا سبحانه وتعالى بس بس يبقى مش هعملها شفت بقى اللي خلاها ما تخليهاش تعمل المعصية ايه ايمانها باليوم الاخر باليوم الاخر ولذلك كان فيه رجل من يعني من خيرة علماء المسلمين كان في البداية يعني يعني واعد امرأة كان يعني بيسرق وكان في طريق المعاصي يعني ده ده بعد كده آه، الفضيل بن عياض أصبح إمام الحرمين بعد كده فضيل بن عياض ده بيحكي قصته بيقول سبب هدايته وتوبته يقول لك أنا وعدت امرأة على الزنا فذهبت أتسلق جدار بيتها من الخلف يعني بيطلع من ورا عشان ينزل عليها من فوق لتحت كده يعني من خلف عشان ما حدش يحس بيه فيقول فأخذت أتسلق الجدار فسمعت قارئ يقرأ في بيت بجوار هذا البيت واحد بيته قصاد بيت الست اللي وعدها يروح يرتكب جريمة الزنا والعياذ بالله فبيقول الراجل اللي كان في البيت ده بيقيم الليل فصوته كان جميل جدا وكان بيقرأ في سورة الحديد ويقول هو بيقرأ قال إيه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق يا ما اليوم الآخر ده يوم حق والآية كلها عمالة تتكلم من بدايتها الأخيرة يا إخواننا بتتكلم على اليوم الآخر يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى سورة الحديد البداية ديت في تحت خالص بعد ما ربنا ذكر أهوال القيامة وفريق منور وفريق يعني مظلم رايح جهنم وفريق رايح الجنة بعد ما باقي ربنا ضرب بينهم بسور آه، ظاهره فيه الرحمة آه، آه، وباطنه من قبله العذاب يعني فريق من أهل الجنة وفريق من أهل العذاب والعياذ بالله ينادونهم ألم نكن معكم مش كنا معاكم في الدنيا قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم أنتوا كنتوا بتقولوا إن مفيش إيه إلا الدنيا مفيش حاجة اسمها آخرة يعني كان عندنا يقين إن في آخرة فعشان كده ربنا ميزنا نور وجهنا آه نور صدرنا هوت وبطننا وايدينا ورجلينا ماشيين في نور ما فيش شمس يوم القيامه ما فيش شمس ما فيش قمر خلاص والجمعه الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر هروح افر اروح فين الدنيا ضلمه وسودة مش هينورك الا نور الايمان يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم بشراكم اليوم دي بشرى للمؤمن يعني ففي نهاية هذه الآيات يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الله أكبر فالفضيل بن عياض سمع الآية بيقول لك كأن إيه كهرباء مسك الجسم الواحد كأن صعقة يعني نزلت من السماء على جسد الواحد جسمه اهتز وارتعش من هول الآية بيقول له قلت يا رب الراجل ده يسكت فسكت الراجل بيتمعن في الآيات وبيقرأ بيبكي فبيقول ايه بعد شوية كده فقال لك ايه قال لك فالراجل سكت شوية وبعد كده قرأ تاني فلما قرأ قالها بخشوع اكتر فهزتني اكتر فكدت اسقط على الارض ولم استطع ان اتسلق الجدار لاذهب الى هذه المر... لاذهب الى هذه المرأة فيقول رضي الله عنه وارضاه وفي الثالثة حينما قرأها بتمعن وببكاء فيقول فدخلت هذه الآية داخل صدري ولمست شغاف قلبي وبكيت بكاء شديدا وسقطت على الأرض من هولها وقلت بل آن يا رب بل آن يا رب بل آن يا رب لذلك لم يفعل ما حرم الله بعد أن سمع هذه الآية شيء وحفظ القرآن وأصبح إمام للأمة الفضيل بن عياض رضي الله عنه وأرضاه في الدنيا في الآخرة طيب يا حبيبي يبقى احنا كده بنتكلم على الإيمان لغة التصديق وشرعا اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان دول الأركان الثلاثة يا اخواننا الشروط الأساسية لقبول الإيمان من عند الله يبقى أركانه ستة احنا قلناهم الإيمان بالله ملكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره اللي بينزل من عند الله بأمر من الله عز وجل لما يجي ياخد الولد أصبر واحتسب ده قدر الله عز وجل ماشي بالعربية حصل حسد ده قدر الله عز أؤمن أؤمن بالقدر أؤمن بخيره وشره جالي نعمة كبيرة ده فضل من ربنا ده ربنا مقدر الرزق ده مقدر الخير ده كله سبحانه وتعالى فالحمد لله رب العالمين أؤمن بالقدر خيره وشره ده أركان الإيمان الستة أما الشروط قبول الإيمان دول الثلاثة مهمين جدا اللي هم إيه اللي هو في التعريف الشرعي اللي هو إيه اعتقاد لأن هو عملية اعتقاد في القلب اعتقاد بالقلب أنا شرحت الحتة دي وقول باللسان هي لا إله إلا الله يبقى لازم الأول لا إله إلا الله تكون في القلب راسخة وتعبر بها باللسان أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والرواية عند الشيخ الألباني رحمه الله اسمع معي وعمل بالأركان كل الأمور اللي أنت مكلف بيها الصلاة والصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبر الوالدين وصلة الأرحام فلازم الإيمان ده يصدق بإيه بالعمل يصدق بالعمل طيب ماشي يا أستاذ حمد اتفضل دخل اتصال حاضر معانا الأخت إيمان السلام عليكم يا أخت إيمان السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سالم ربنا يعزك ويرفع قدرك يا رب ويبارك فيك وكلكم في قناة الناس أنا بعتذر لك إحنا سبناكي فترة طويلة أعتذر لحضرتك يا يعني رب يكرمك يا رب ويصلح حالك الله أنا مخرجي يعني يا كل في يعني.
قناة الناس كده كل واحد نبص على ايديه والله الله يديكم الصحة.
على النعمة اللي انتوا بتدوها لنا كده و- وما شاء الله يعني الواحد بيبقى راقد ونايم والله في بيته وبيسمع الخير يجي له لحد وهو عنده وهو قاعد كده بارك الله فيك ده يا أخت يحفظكم في الفاضلة الدنيا والآخرة الله يكرمك يا رب اه والله عذبت زي زوجي ما شايل الله وكتر بالله ربنا يكفيه شر المرض والله يا رب.
شايلني في مرضي ومش مخليني عايزة حاجة بسم الله ما شاء ربنا الله يكسبه في الدنيا والآخرة هو يا رب.
جا- هو جنبك ولا مش جنبك لا نايم عشان عندي شغل بالليل طب سلمي لي عليه والله بس بالله عليك عايزك تدعيني حاضر.
انا دلوقتي في ش- شده في مرض وكده حاضر.
وربنا كرمني في حمل خايفه ان الحمل يضر بمرض وكده خلي عندك ثقة في الله إن شاء الحمد الله لله عندي يقين الحمد لله ده ربنا كبير ثقة والله.
ويقين في الله ده انا كنت بدعي ربنا ان يكرمني بالحمل ده إن شاء الله بس بإذن بالله عليك تدعوا لي كده وكل الاخوات والاخوه يدع- يدعوا لي كده ان ربنا حاضر.
يكمل لي حملي على خير حاضر يا أخت وادعي الفاضلة.
للاخت لكل اخت نفسها في انجاب ربنا يرضيها حاضر حاضر يا اختي شكرا الفاضله يا أخ.
الله ربنا يفرحك كده وقر عينك بالمولود الصالح يا رب ربنا يفرحك دايما ويسعدك كده ويرزقك الايمان ويثبت لك كده الجنين لحد الشهر التاسع كده وينزل بالسلامه كده وتاخديه بين ايديك ويشفيك ويعافيكي اللهم امين يا رب العالمين ويرزق كل اخت فاضله آه، آه، ويرزق كل أخت فاضلة يعني يعني حرمت من الإنجاب أسأل الله أن يرزقها الولد الصالح يا رب خلي عندك يقين في الله انه هيرزقك ان شاء الله وثقه في الله انه هيرزقك ان شاء الله خلي عندك يقين زوجة زكريا عليه السلام ويقين زكريا عليه السلام اللهم امين يا رب العالمين ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل عمل زوجك في ميزان حسناته وان يبارك فيه ويوسع رزقه سبحانه وتعالى ويهديه لك دايما ويهديك له انه ولي ذلك والقادر عليه واسال الله ان يكون عند حسن ظنكم بدعائي لكم انه ولي ذلك والقادر عليه معانا الأخت أم حسين من القاهرة السلام عليكم يا أم حسين لا انا ايمان يا شيخنا الأخت إيمان السلام معلش مخرجي هو الذي يكون لي وعليكم السلام عليكم يا أخت إيمان جزاك الله خيرا يا شيخنا الله يكرمك ونشهد الله انك لك مكانه عندنا عظيمه وانا نجلك ونتقرب الى الله بهذا بارك الله ونظن فيك.
فيك الاخلاص الله لله يكرمك.
ولدينه ولشريعته ولعباده المؤمنين المستضعفين لا تبغي شهره ولا تربح من ذلك واسال الله العظيم رب العرش العظيم ورب الج... ورب العزه والجلال واتوسل واتضرع اليه ان ينصرك على من يعاديك ويحفظك من ادنى سوء سواء من المنافقين والمرائين او من من يعملون لمصلحتهم ويشهد الله إنا ندعو لك بذلك بظهر الغيب وأخيرا أقول لك يا شيخنا الجليل إن مثلك لا يبغضه إلا منافق أو أعمى بصيرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أختي الفاضلة كلماتك أثلج صدري لأننا أتعرض لحملة شرسة يا إخواني بسبب وقوفي مع أهل غزة أتعرض لحملة شرسة شعواء للأسف فيها الكذب وفيها الخداع وفيها النفاق وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل شتان من يعمل لله وشتان من يعمل لغير الله عز وجل من يقول قول الحق ويثبت عليه ويصمد عليه وبين من يبيع دينه بأرخص الأثمان وإن لله وإنا لا راجعون فأسأل الله أن يجعل عملك في ميزان حسناتك يا أختي لأن العلماء لا أقول أنا عالم يا إخواني ولكن يعني أعتبر نفسي طالب علم قولوا أي حاجة لكن أنا لا أملك إلا إخلاصي لله عز وجل فعشان كده الإنسان ال- اللي بيحاول يقول كلمة الحق محتاج سند معاه محتاج الناس المنافقة للأسف عددها كبر بطريقة وحشة ومخيفة ومرعبة ولهم أساندهم ولهم قوتهم ولهم أقلامهم ولهم كلماتهم ولهم, ولهم وسائل متعددة لكن الإنسان اللي هو يعني نحسبه على حق ما معهوش إلا الله عز وجل لذلك دائما يستضعفون يقول لك إما ننهش فيه ننهش فيه ننهش فيه لأنه ملوش حد لكن أنا ليا ربنا انا ليا ربنا انا مش مسنود اه مش مسنود من الارض اه لكن انا ان شاء الله احسب نفسي على خير احسب نفسي على خير واسال الله ان يقوم باسنادي من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى جزاكم الله خيرا يا اختي اسلكت صدري واسال الله ان يجعل عملك هذا في ميزان حسناتك فنصره المظلوم واجب على كل مسلم وحسبي الله ونعم الوكيل معانا الاخت سهى من القاهره السلام عليكم ألو.
يا اخت سهى الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه ازي الله حضرتك يا وبركاته شيخ الله سينا؟
يسلمك من كل سوء آه، ربنا كده يا رب يجازيك خير والنبي يا اللهم رب آمين.
والنبي يا رب يجازيك خير والف الله خير خير. لا.
بس والنبي يا شيخ سالم امانه عليك طب قولي أمانة لا اله عليك.
الا الله الاول قولي لا اله الا الله لا اله الا دايما الله.
قولوا ايه بدل ما تقولوا بالنبي قولوا بالله عليك من كان طيب حالفا بالله- فليحلف بالله عليه عليك فليحلف سالم بالله عشان الخط بتاعي هيقطع كلمني ضروري والنبي يا شيخ سالم ما- بالله أنا عليك هج- بالله عليك كلمني ضروري انا صعب جزاكم الله خير الحاضر انا اسمعيني يا حضرتك، صعب ان انا اتصل باي اختي يا اخوانا صعب عليا ان انا اتصل لعده اسباب السبب الاول ان نسبه التليفونات مرتفعه جدا فصعب ان انا حتى مجرد اكتب رقمين ما فيش فالتليفونات بتبقى ورا بعض فصعب ان انا ابعت رساله او اتصل بحد الحاجه الثانيه صعب ان على شيخ يتصل بواحده اخت كده يقول لها عامله ايه مش عارف ايه شيخ هيتصل باختها صعبه شويه يعني فربنا يا رب يجازيك عني خير وانا رقمي يا استاذ حمدي مالين الرقم ينومك ثواب الرقم 011 011 اه اه ف... فانا هقول لكم على الرقم الجديد بتاعي لان انا غيرت الرقم ان شاء الله وانا بفتحه بعد البرنامج مباشره اي اخ اي اخت فاضله تتكلم معانا في مساله دينيه او فقهيه او في اي أم او في مشكله اسريه انا تحت امركم وده رقم عادي 011 2 7 7 8 7 9 0 خلاص يا اخوانا ده الرقم بتاع الاخوه من خارج مصر بيعملوا صفر صفر اتنين وبعد كده ك- اكتبوا الرقم اللي انتوا اتمليتوه ان شاء الله واسال الله ان يرزقنا الاخلاص في القول وفي العمل الاخت امل السلام عليكم يا اخت امل السلام عليكم يا اخت امل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معاكي الشيخ سالم اتفضلي حضرتك آه آه يا شيخ ازي حضرتك الله يسلمك من كل سوء يا اختي أه بقول لحضرتك يا شيخ حضرتك انا بتحصل لي يعني بتحصل لي آه، حاجه كده انا وجوزي يعني بقالي كان بقالي ست سنين متجوزه وكل سنه في شهور معينه وفي ميعاد معين نبقى واقفين على الطلاق صلي على النبي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام وحد الله كده لا اله الا الله بص عايز اقول لك حاجه اسمعيني عبر التلفاز حاضر يا إخواني أستحلفكم بالله لا تصدقوا هذه الخزعبلات لا تصدقوا هذه الخزعبلات ان في الشهر المحدد وفي السنه الفلانيه بيحصل لنا مشاكل ونقف على الطلاق يعني كان حد عامل سحر انا لا اؤمن انا لا اؤمن بهذه الاشياء انما ربنا حدد في القران قال يفرقون به بين المرء وزوجه يعني بيربط الزوج عن زوجته لكن ما, ما تعبدوش الجن من دون الله حرام عليكم والله يا اخوانا ده بيضحكوا بيك بيضحكوا عليكم بالحاجات بالسحر الحاجات دي بيضحكوا عليكم عارفين يعني إيه بيضحكوا عليكم بيهولوا الموضوع عشان تخافوا من الجن وما تخافوش من ربنا ولذلك ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين ان كان في ايمان ان كان في ايمان اما بسبب الحاجات اللي انت بتعتقديها ديت بسبب ايه اللي الكلام اللي لسه عمال اقوله دلوقتي فلو في ايمان راسخ بالحاجات دي كلها لن يصيبك الا ما كتب الله لك فإن أصابك يبقى في خطأ مني إن أنا ما بقولش أذكار الصباح والمساء أنا أصلي الصبح وأقعد كده أقول الأذكار يبقى ما فيش حاجة هتصيبك حاجة تانية ورد القرآن يا إخواننا إحنا ربنا ما فيش حد بيقرأ القرآن إلا في رمضان مين بالله عليكم بيقرأ القرآن إلا في رمضان إلا من رحم ربي فعشان كده لازم يكون ليكي ورد كل يوم تقرأي جزء من القرآن جزئين خلي خلي قلبك مرتبط بكلام ربنا فلما بتقرأي القرآن ده بيبقى على جسمك سياج من النور سياج من النور وحفظ من الله عز وجل لما تيجي تخرجي من بيتك قولي دعاء الخروج تخشي السوق تقولي دعاء السوق ربنا يحفظك ناخد بالأسباب فإن أصابنا مكروه فهذا قدر الله عز وجل ده بنعالجه بإيه أهو لكن أنا ضد بصراحة الذهاب للمشايخ وهنا وهنا والكلام ده كله بصراحة وحلايا مش الم... الدجالين يعني أقصد أقول الدجالين يا إخوانا أقصد الدجالين الدجال يقول لك هات اسمك واسم أمك والكلام ده ونخش في متاهات ويطمع فيك الساحر دوت و... مصايب مصايب بتحصل مصايب لذلك احنا عاوزين نصحح المسار ده يا اخوانا ونبدأ صفحة جديدة مع ربنا نرمي الكلام ده ورا ظهرنا ونبدأ نصحح العقيدة بتاعتنا ونرتبط بالله عز وجل يقوم الشيطان يخاف مننا لكن طول ما احنا بنخاف من الشيطان هيجي لنا شياطين الدنيا والشياطين الكون كله ما دام بنخاف منهم يبقى احنا بنعظمهم ولذلك اذا ذكر الشيطان انتفش انتفش يعني يعني ايه يتعظم بقى يعمل اللي هو عاوزه حرام عليكم استغفر الله العظيم يا رب استغفروا الله استغفروا الله ولذلك انا باهيب بالقنوات ابعدوا عن مو... هذه المواضيع ابعدوا عنها حرام عليكم في امور تانية يعني ربنا امركم بيها توضحوها للناس فهموا الناس الاسلام الصحيح فهموا الناس بدل ما الكلام عن السحر والشعوذه لا اتكلموا اتكلموا في أه في الاهميه في في العقيده الصحيحه صححوا عقائد الناس فهموا الاسلام ان الاسلام ده عقيده وشريعه ان الاسلام منهج لجميع مناهج الحياه فهموا الدنيا كلها أن هذا الإسلام ساد وقاد ولابد أن يسود ويقود لا علمانية ولا قومية ولا بعثية ولا ولا ولا الإسلام الإسلام هو أبي وهو أمي هو كل شيء إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ضياع فلسطين بسبب ضياع العقيدة ضياع آه العراق بسبب عدم النصرة المسلم لأخوه المسلم والعياذ بالله وعدم الارتباط بالإسلام وبالقرآن لو كان هناك إسلام مطبق ما احتلت العراق ولا احتلت الصومال من الأثيوبيين وما احتلت أفغانستان وما احتلت أراضي باكستان حاليا ولكن أيها الإخوة والأخوات محتاجين مجهود كبير شوية من العلماء يكافحوا شوية ويصبروا ويحتسبوا عند الله عز وجل مهما قالوا عليك احتسب قالوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم مهما هجموك حط اوعى تحط الكلام ده ارميه ورا ظهرك ارميه ورا ظهرك وخليك في طريقك اعمل زي كده خليك دايما ليك منهج وامشي عليه اللي حاول عاوز يثبطك واللي عاوز ينهش فيك ما تبصش لدول دول سيبهم لله عز وجل اتركهم لله وحده سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل ده بناخد شوية رسائل SMS وداخلين اتصالات يا حمد حاضر معانا أم إبراهيم السلام عليكم يا أم إبراهيم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ سالم الله يسلم حضرتك الحمد لله ربنا رب يبارك العالمين لنا في حسك يا رب يا رب يا رب يديك الصحة ما اللهم نتحرمش آمين.
من صوتك أبدا اللهم امين يا رب اللهم عايز آمين.
أكلم حضرتك في حاجة كده اتفضلي يا حضرتك عندي بنت بنتي متجوزة بقالها أربع أشهر نعم وبعدين ما يعني هي زي ما هي بنت بنوت نعم لأن هو عنده تعب يعني مريض يعني اه ايوه فطبعا آه، امبارح قال لبنتي لو عايزين حاجتها تعالوا خدوها نعم فاحنا خايفين يا يعني بقى كام سنه نعم متجوزه بقى قد ايه بقالها أربع أشهر و... آه، طب او يوم او 20 رمضان 20 العيد خلاص ما دام هو الراجل اعترف بكده يا ريت ان انتوا تقعدوا الرجاله مع الرجاله معايا ايوه ونخرج بالمعروف بالهدوء كده ان شاء الله طيب يعني مش حرام لما ب- ناخد بدا حاجتهم بدل ما تنحرف البنت وهو ينحرف لا مش حرام اصل دي حاجتها حقها أيوة.
اصل احنا ما عدناش هنا ما بنطبقش الاسلام في الزواج ان هو احنا المفروض يديها صداق آه.
صداق ده مثلا يديها 100000 جنيه في ايديها 200000 جنيه لكن اصبح صداقه دلوقتي عفشها يعني هندمر البنت ونضيع البنت ربنا يخليه اللهم امين يا ما رب احنا يعني فكرنا اصلك إن- كتبت عليها زواجه كتبت أيوة، كتب عليها عليها زواج وده حق من حقوقها اه يا اخويا بارك الله فيك يخليك يا رب اللهم امين يا رب اللهم امين معانا الاستاذ اشرف من 6 اكتوبر السلام عليكم يا استاذ اشرف ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبرك- وبركاته اخي الحبيب ازيك يا شيخ سالم الله يسلم سيادتك يا فندم والله العظيم بنحبك في الله يا شيخ سالم الله يكرمك والدته وكل الاسره والله العظيم بتحبك في الله عز هذا فضل وجل من ربي علي سبحانه وتعالى وعلى فكره يعني النبي حبيبك ما تصلى عليه على أساس- اللهم صل وسلم اتعرض وسلم.
لمحامله جامده جدا نعم.
آه، ضده نعم فانت تصبر وتستحمل مهما عملوا برضه فيك يا حاج نعم، نعم.
ومهما قالوا عليك نعم.
لان حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم اتعرض لاكثر من كده بكتير نعم نعم فانت تصبر وت- لله سبحانه وتعالى ونعم بالله وما بارك الله تبصش فيك ورا ظهرك امشي على الرساله اللي انت بتأديها واحنا والله العظيم بقلوبنا والدعاء بالليل والقيام بالليل بندعي لك وندعي لكل من وفق في قناه الناس وجميع من وصل كلمه لا اله الا الله في جميع مشارق الارض ومغاربها الله يكرمك يا أخي الحبيب بارك الله فيك ويجعلها الله في ميزان حسناتك ونصرتك لنا والثبات على الحق فربنا يجعلها في ميزان حسناتك وجزاكم الله خيرا اللهم أمين يا رب العالمين اللهم أمين يا رب أرجو ادعي لي يا شيخ سالم بالذرية الصالحة صلى الله أن يرزقك الذرية الصالحة آه، أنا حاسة إن أهلي بيعملوا بيعاملوا خواتي أحسن مني بس أنا بحبهم أرجو عمل إيه ده نزغ من الشيطان استعيذ بالله من الشيطان الرجيم أختي الحبيبة أهلك بيحبوك حب شديد بس الشيطان بيحاول يوقع بينك وبين إخواتك على فكرة ويفرق بينك وبين إخواتك وبينك وبين والديكي فاستعيذي بالله ولا أهلي بيحبوني ماشي يا أختي أنا مخطوبة خطيبي بيحبني قوي بس هو بيخاف عليا قوي وبيشك فيا لا الشك لا هو لازم يثق فيا يا- يا- يبقى تلبسي حجابك اللي قال عليه ربنا سبحانه وتعالى ما تخرجيش من البيت إلى مع والدك أو والدتك في الحاجات الضرورية فقط لا غير آه، ساعتها هو هيثق فيك أكثر مما تتخيلي لأن الأخت الملتزمة بالشرع بتدي ثقة آه، لخطيبها ولزوجها بتدي له ثقة جامدة يعني آه، زوجي طيب ولكنه يدخن نصحته بدون جدوى ماذا أفعل دعوته آه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبغض إليه التدخين يا رب العالمين ويهديه ويصلح حاله يا رب آه، إذا كانت واحدة مخطوبة بضغط من أهلها وإذا تكلمت م- لا يجوز هذا الزواج الزواج بالضغط لا يجوز في الإسلام زواج المكر الم- المكره باطل آه، السلام عليكم قناة الناس آه، آه، اللهم احفظ الشيخ سالم الله يكرمك يا أخي الحبيب وأشكر عاملين على هذا البرنامج الرائع شمس اليمن يا أختي شمس أسأل الله أن يجعلها في ميزان حسناتك وبارك الله فيك ادع- ادعوا لي بالهداية يا شيخ سالم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديني ويهديكم وأن يثبتنا على الإيمان اللهم آمين يا رب يا شيخ سالم ادعو لأبناء البر نبي أم وائل من غزة غزة الحبيبة إلى قلبي أسأل الله أن يفك حصاركم وأسأل الله أن ينصركم على من يعاديكم وأن يبارك في أولادك يا أم وائل في غزة أهل غزة الإيمان دلوقتي أصبح يعني إحنا مش عارف أقول إيه يعني عندكم الإيمان الحمد لله التربية الصادقة في غزة آه، لابد أن تنبت نباتا حسنا عشان كده ولا- ولادك برين إحنا بنعاني ها هنا من العقوق والعياذ بالله فنسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل وربنا يجعلهم كده يعيشون شرفاء ويموتون شرفاء ويموتون في سبيل الله سبحانه وتعالى اللهم آمين يا رب بعد طول عمر كده إن شاء الله وتشيلي ولادهم كده بإذن الله عز وجل السلام عليكم أنا عندي خمس أولاد الكبيرة ست, ست سنين والصغيرة شهر أرجو منك يا شيخ سالم أن ترشدني إلى كتاب أتعلم منه كيف أربيهم تربية صحيحة في كتاب جميل جدا تربية الأولاد في الإسلام يا إخوانا في كذا كتب في السوق بس أنا خايف أقول الأسامي عشان بس بعض المشايخ بتزعل لأن أنا مش هيكون في مخي معظم الكتب اللي كتبها علمائنا الأجلاء فعشان كده انا يعني إيه يعني حضرتك ممكن ت- ت- تذهبي الى مكتبه و- وتشوفي يجيب لك جميع الكتب ولا هات لي جميع الكتب الخاصه بالتربيه تربيه الاطفال في الاسلام في كتب قيمه جدا يا اخوانا بفضل الله سبحانه وتعالى كتيره جدا ومتخرجه وحديثها صحيحه و- ومنهجها صحيح يعني حسبها على خير وزكي على احد آه، السلام عليكم يا شيخ سالم انا اسمي مروه آه، 17 سنة يدعي لي ان ربنا يرزقني الزوج الصالح اسال الله ان يرزقك الزوج الصالح احنا هنفتح قوافير هل هو حرام ولو مش حرام ايه المفروض علينا علشان نبعد عن الحرام والله ان كان القوافير ده خاص بالمحجبات الاخوات اللي لابسين النقاب للازواج لان يجوز للمرأة المنتقبة انها تتجمل لزوجها وبعد ما بتتجمل الزوجه بتعمل شعرها بتغطي بالنقاب بتاعها وما بتوريش شعرها او ج- جزاتها الا للزوج الحلال بتاعها في البيت فقط لا غير فده جائز شرعا ده اللي احنا بنتكلم عليه اما واحده م- يعني متبرجه وبتعمل لها عشان تمشي تفتن الناس فانت بتاخدي وزر وهي بتاخد الوزر انت شريكه معاها في نفس الوزر والعياذ بالله والمال مال حرام والمال مال حرام آه، وطبعا تبعد عن آه، عن النمص طبعا انت عارفاه الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله النامصه والمتنمصه. احنا هنفتح النهايه. السلام عليكم يا شيخ سالم رفع الله قدرك وجزاك الله خيرا على حلقه فضفضه جدا رائعه ومؤثره اللي هي كانت الحلقه اللي فاتت كانت حصار الحسين وحصار غزه. آه، أهم صفات الزوجة الصراحة الدين فاصفر بزاد الدين تربت يداك رضوى السعودية أسأل الله يختار رضوى ما كنتيش متزوجة أسأل الله أن يرزقك بالزوج الصالح المؤمن الصادق المحبوب من الله والمحبوب من الناس إنه ولي ذلك والقدر عليه ويحبك حب شديد وإن كنت متزوجة أصلا يهدي يهديه لك هداية تامة ويهدي لك أولادك ويصلح لك حالك يا رب اللهم آمين آه، طلقت بنت بعد خطبة آه، خالتها خل- خلوة دون باب مغلق ساس من أمان استغفر الله بقى يا أختي بارك الله فيك يا أخي الشيخ سالم ادعو لي بالهداية والساتة طمني آه، إن شاء الله أنا شامخ بالله عز وجل لا تقلقوا على الشيخ سالم الفتوح لا تقلقوا عليه من كان معه الله فلا تخافوا عليه آه، استحلفك بالله يا شيخ سالم أن تدعو لي أن الله يفك كرب ويصلح حالي وين- وينجح أولادي محمود وزبيدة والمسلمين آمين يا رب ربنا يصلح حالهم قوي إيمانهم ويهدهم لك ويهديهم لله عز وجل ويهديهم لطريق المسجد دايما معنا أربع دقائق يا أستاذ حمدي السلام عليكم كيف حال الشهيد بعد استشهاده فورا أرجوكم آه، ردوا الشهيد بعد الموت م- آه، آه، لا يشعر بسكرات الموت تشهد رحول الجنة للشهيد عند ربي ست خصال تشهد رحول الجنة مجرد ما تطلع من الفم دخلت الجنة خلاص خلي بالكم في وتروح هناك في حواصل خضر آه، ده انها تت- تغدو وتذهب في الجنة وبعدين بتقيل ت- في قناديل من النور تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى فربنا يرزقنا وإياكم أن نموت شهداء شرفاء وإحنا ثابتين على الحق آه، أنا زوجة وأم وكنت أعرف شاب قبل الزواج ولسه على اتصال تليفوني فقط كأخوات هل يجوز ذلك؟ أنا زوجة وأم وكنت أعرف شاب قبل الزواج ولسه على اتصال تليفوني فقط ك- آه، فقط كأخوات هل يجوز؟ لا يجوز أو ما ما ينفعش ولا أخوة كمان بارك الله فيك. شيخ سلام أنا آه، اتسرق مني مبلغ كبير فز- ف... ف... ف- فذهبت إلى أحد المشعوذين لكي أسترد هذا المبلغ هل هذا يعتبر شرك وما هي الكفارة هذا شرك بالله والعياذ بالله من ذهب إلى ساحر أو عراف أو قارئ كف فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد طب ما صدقتوش فلا تقبل الله منه عملا أربعين يوما أربعين يوم خارج عن الإسلام والعياذ بالله فاستغفر الله توبتك إنك ترجعي لربنا تستغفر الله وتقرري جواكي ما عنديش أعمل كده تاني ما عادش وقت ندعو فيه إن شاء الله هي الأسئلة كتيرة فنسأل الله سبحانه وتعالى الباقي هجيبه معايا في الحلقة القادمة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدوركم لما قلت في هذه الحلقة وأن يجعلها خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى اللهم أمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك أنت ولينا وأنت حسبنا وأنت نصيرنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم ارزقنا الإيمان في قلوبنا وزينه في قلوبنا وثبت الإيمان في قلوبنا اللهم اجعلنا من عبادك المؤمنين واجعلنا من عبادك المخلصين بكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم يا سامع الصوت يا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت اللهم فك الحصار عن المحاصرين في غزة رحماك اللهم بأطفالنا في غزة رحماك اللهم بالمرضى في غزة رحماك اللهم بالنساء الثكالى رحماك اللهم بالمستضعفين الموحدين في غزة اللهم عليك بمن ظلمهم يا رب العالمين اللهم فك الحصار عن المحاصرين وانصرهم على المنافقين والظالمين وعلى اليهود المجرمين اللهم انصر عبادك وأولياك المستضعفين في الضفة يا رب العالمين على المنافقين المجرمين أزيل ديت يا رب العالمين منا الدعاء وعليك الإجابة وانصر اللهم اللهم انصر عبادك وأولياك المجاهدين في العراق وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل مكان وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موعدنا يوم السبت مع فضفضة بإذن الله سبحانه وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته